السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وازواجه وذريته وال بيته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل ضلاله في النار إن شاء الله عز وجل حديث اليوم من الأحاديث الطوال هو حديث عبد الله بن عباس يرويه عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه فيما سأله هرقل عظيم الروم عن صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مشهور معلوم لديكم لكن لما كان عهدنا الأخير إنما كان بحديث أيضا وهو حديث قصة الإفك فأردت أن أردف الحديث بترجمة الراوي حتى لا أردف الحديث بحديث كما تعودنا مجالس لحديث ومجالس أخرى لترجمة راوي الحديث لنجمع بين التربية والتصفية فراوي هذا الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنما يرويه عن أبي سفيان رضي الله عنه أبي سفيان بن حرب فهذا صحابي روى عن صحابي فلعل هذا الحديث أن تكون هناك ترجمة في أوله وترجمة في آخره فنترجم الآن لابن عباس ثم ندخل في الحديث فإذا انتهينا من الحديث إن شاء الله عز وجل ترجمنا لمن لأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه وفي الحقيقة عبد الله بن عباس لعله كما قال القائل وافق شن طبقة هذه هذا المثال إنما يقال للأمر إذا وافق الزمان أو وافق العهد الذي نحن به أو وافق الكلام فيقال وافق شن طبقة لأننا الآن إنما ندعو لعلم ونجحد همم الإخوة على طلب العلم مع العبادة والورع والزهادة فابن عباس قد جمع هذا الدرس كاملا فسترى الآن الغلام كما قال عمر فتى الكهول هو الشاب الصغير وهو الشيخ الكبير في عقله هو الذي يصدر أصحاب رسول الله عن رأيه وهو أرجحهم رأيا ومع ذلك مات رسول الله وهو ابن خمسة عشر عاما في أكثر ما قيل من أقوال أهل العلم فلعله أن يجحد هممنا على أنه يعني لازال غلاما وكان إماما فلعله يجحد هممنا على طلب على طلب العلم قال الإمام المزي رحمه الله أبي الحجاج المزي في تهذيب الكمال هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المدني أبو العباس المدني رحمه الله تعالى ورضي عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقال له الحبر ويقال له البحر شوف الفاظ لم تتفق لأحد من الأئمة قبل ابن عباس ولا بعده عشان بس تعلم أيها الأخ أن أنت ربما أتيت بشيء لم يأتي به أحد قبلك ممكن تبلغ إلى لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع استدل بذلك ابن عبد البر على أنه ربما أن يكون من التابعين من هو أفقه من الصحابة وخد بالك من الكلام من هو أفقه مش من هو أفضل من هو أفقه خدت بالك فربما أتيت بمرتبة لم يحزها أحد من قبل فهذا ابن عباس يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه كما قال المزي في تهذيب الكمال قال المزي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وسيأتي تفصيل دعائه له صلى الله عليه وسلم وقال الإمام وقال عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي عنه نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ترجمان هو الذي يحل إشكال الكلام لذلك يسمى إذا كان رجل يتكلم بلغة غير لغتك فيقول أخذ ترجمان عشان الكلام ده بما انه مش لغتك فمشكل عليك فالترجمان ده بقى مشكلته او عمله ايه انه يفك هذا الاشكال فعبد الله بن عباس هو ترج- ترجمان القرآن يعني الذي يحل لك مشكل القرآن أي شيء تسأله عنه في القرآن تجد إجابته عند ابن عباس رضي الله عنهما ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو ابن عشر سنين وقيل ابن ثلاثة عشر سنة وقيل ابن خمسة عشر سنة ورجح الأخير اللي هو ابن خمسة عشر سنة ابن عبد البر رحمه الله قال عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي عنه كما ذكره ال- أبو الحجاج المزي قال ابن عباس أعلم أمة محمد بما أنزل على محمد ده كلام عبد الله بن عمر اللي هو كان عصري ابن عباس مش كده؟ كانوا عايشين في زمان واحد ولعله أن يكون بينهم من السن الشيء اليسير وهذا عالم وهذا أيضا عالم وهذا تضرب له آباط الإبل وهذا تضرب له آباط الإبل يعني يأتيه الناس من بعيد ويسافرون من أجله لكن انظر إلى التواضع والإنصاف يمدح ابن عمر ابن عباس مع أنه كان من المفترض أن يكون في إيه؟ في شيء في النفس أنا وأنت عالم في المنطقة مش كده؟ ولكن يمدح ابن عمر ده يا جماعة المعين الصافي القديم المعين الصافي القديم انهل بقى منهم انهل منهم قال ابن عمر ابن عباس أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل على محمد وقال أبو هريرة رضي الله عنه لما مات زيد بن ثابت مات اليوم حبرا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا منه شوف برضه هذا التواضع من ابي هريره مع ان ابو هريره ده يا اخوانا ابن عباس نفسه مش احفظ منه ابو هريره ده حافظ الصحابه كان يحفظ قرابه 5000 حديث 5000 حديث النهارده يعني آه، اغلب دواوين السنه بعد التصفيه وبعد تصفيه الاسانيد وغير ذلك الى غير ذلك يعني فابو هريره رضي الله عنه تفرد بذلك وكانت عنده قريحه عظيمه حتى انه آه، ابو هريره حفظ هذا الحديث كله في ثلاث سنين تقريبا ثلاث سنين بس يحفظ خمس تلاف حديث في ثلاث سنين ومع ذلك وهو حافظ الصحابة ومع أن ابن عباس كان يمدحه تعرف ابن عباس كان إذا أتته مسألة معضلة وعنده أبو هريرة كان ينظر إلى أبي هريرة ويقول جاءتك معضلة إيه يا أبا هريرة يعني جاوب ومع ذلك شوف التواضع يا أخوانا شوف صفاء القلب يقول أبو هريرة لما مات زيد بن ثابت يقول إيه مات حبر الأمة ولعل الله أن يجعل في ابن عباس مش فيا مع أن هو كان ممكن برضه يقول أنا وما كانش حد هيعتب عليه أبدا لأنه أهل أن يكون بل هو حبر لهذه الأمة أيضا ولكن مع ذلك هضم حظ النفس والتواضع هضم حظ النفس أن لا ترى لنفسك شيئا طبعا احنا كنا أسهبنا في هذا الموضوع من قبل ده يا إخواننا مذلة أقدام المرء إذا رأى نفسه ضاع إذا رأيت نفسك واستحسنت عملك فهذه هي الهلكة هذه هي الهلكة فأبو هريرة رضي الله عنه يقول ولعل أن يكون من ابن عباس من ابن عباس خلفا منه قال عروة ابن الزبير رضي الله عنهما ما رأيت مثل ابن عباس قط في أخواننا كلمات هتراها الآن تذكرك بالكلمات اللي بتقال في البخاري فاكرين في كلمات كده كانت اعظم مما يقال في التراجم كناش متعودين عليها هذه الكلمات ستسمعها الان لابن عباس لتعلم كيف كان علم هذا الانسان عروه بن الزبير هذا الحافظ العلم الكبير يقول ما رايت مثل ابن عباس قط فيش منه ما رايت مثل ابن عباس قط وقال يزيد الاصم خرج معاويه رضي الله عنه حاجا وخرج ابن عباس رضي الله عنهما حاجا فكان لمعاوية موكبا موكب ولابن عباس موكب من الطلبة وده يا جماعة عز العلم معاوية ده ايه أمير المؤمنين يعني الكبير بتاع الدنيا احنا كنا أيام سيدنا عمر نملك آه، أكثر الأرض كانت في قبضته حتى قال الشاعر فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها أظن قال في الشعر والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها كانت الدنيا في إيده عمر رضي الله عنه فما بالك أن مات عمر وجاء عثمان ففتح حتى دخل إفريقية صح مش دخل عثمان رضي الله عنه حتى غزا إفريقية وبعد عثمان وبعد هذه الفتوحات يأتي معاوية رضي يأتي علي رضي الله عنه ويفتح الله عز وجل عليه ما شاء من الأراضي وبعد المناوشة العظيمة بينه وبين معاوية يخلص الأمر إلى معاوية بعد كل هذه الفتوحات ومعاوية أيضا فتح الله عليه فتوحا عظيمة حتى أنه حاول القسطنطينية مش كده حاول القسطنطينية معاوية رضي الله عنه مع هذه الرقعة العظيمة التي هو رئيسها وحده ومتفرد بها وحده وجاء في بقعة لا يجتمع فيها نذر يسير من الناس أبدا الحرم دايما مكتظ حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما لو امتنع الناس من الطواف بالبيت لسقطت السماء على الأرض لا يمتنع الناس من الطواف حول البيت في أي وقت في أي وقت وهذه من بركة نداء إبراهيم صلى الله عليه وسلم الناس حوله في أي وقت ترى الناس حول بيت الله عز وجل ومع ذلك يأتي معاوية في هذا المكان المكتظ بالناس مليء بالناس من كل مكان جاءوا قاصدين الحج فكان له موكب يعني هيئة من الناس وابن عباس له موكب ايه زيه بالظبط زيه بالظبط اللي هو موكب طلاب العلم عشان كده لما نظر هارون الرشيد يوما وكان في الحج والناس حوله فوجد الناس يتسللون من حوله ايه مفيش حد بجواره فنظر فوجدهم اجتمعوا على رجل فقال من هذا يعني مين اللي بيترك امير المؤمنين عشان يطرح له ده من هذا فقالوا هو عبد الله بن المبارك فقال نعم والله هذه هي الامرة بحق العلم هو الايه هو السلطان بحق لذلك قال بعضهم افضل السلطان سلطان الامير وسلطان العلم والثاني افضل من الاول سلطان العلم افضل تلاقي العالم كده ممكن تلاقيه مرقع وتجده كده لا يأبه له كثير من الناس لكن لا يعرفه الا صفوه الناس اللي هم طلاب العلم فكان لابن عباس موكب يشبه موكب معاويه رضي الله عنه وقالت عائشه رضي الله عنها هو اعلم الناس بالحج وانظر الى ثناء الكبار عبد الله بن عباس بقى مش بيثني عليه الناس اللي هم التابعين عبد الله بن عباس من صغار الصحابه لكن لما نبغ وهو في صغر سنه ونبغ نبوغا نادرا أثنى عليه إيه؟ الكبار كما ستسمع فقالت عائشة هو أعلم الناس بالحج رضي الله عنه وروى الزبير بن بكار في كتاب الأنساب بسند له فيه ضعف عن ابن عمر قال أن عمر رضي الله عنه كان يدعو ابن عباس ويقربه ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وتفل في فيك ودعا لك بالفهم في العلم هذا إن كان فيه ضعف من حيث السند فإن متنه صحيح أو أكثر متنه صحيح ليه؟ لأنه أيده الحديث الصحيح الذي ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس ليه يا أخوانا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس لتعلم كيف تراد الإبل كيف تحوز المراتب العالية لما دعا النبي لابن عباس كما سيأتي وقف ابن عباس النبي دعا لابن عباس مرتين يا اخوان المرة الأولى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في بيت خالته ميمونة يوما فجاء بإناء فيه ماء ووضعه لرسول الله حتى إذا ما قام توضأ فقال النبي من الذي أحضر هذا الإناء فقالوا ابن عباس فدعا النبي له أن يفقهه الله عز وجل في الدين وأن يعلمه التأويل هذه مرة المرة الثانية أن ابن عباس أراد أن يصلي خلف النبي يوما في قيام الليل فصلى عن عن شماله فأتى النبي له من أذنه وأوقفه إيه؟ عن يمينه فأوقفه بحذائه فرجع ابن عباس يعني وقفه جنبه راح ابن عباس عمل إيه؟ رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما حملك على الرجوع فقال أو أكون أنا بحذاء رسول الله فعمل له إيه بقى؟ فمسح رأسه بيده ودعا له عليه الصلاة والسلام حاز ابن عباس هذا السبق العظيم من أجل إيه؟ من أجل أدبه الأدب وتوقير النبي عليه الصلاة والسلام أدى به إلى أن يكون إيه؟ ابن عباس الأدب يا أخوانا الأدب وإحنا بنتكلم كثيرا وهذا من أعظم الدروس التي نأخذها من الإيه؟ من التراجم أن تكون مؤدبا موقرا لشيخك فكان عمر رضي الله عنه يقرب ابن عباس لأجل تقريب رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقال الإمام المزي رحمه الله عن ابن عباس قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل فقال له جبريل إنه كان حبر هذه الأمة فاستوص به خيرا في رواية أن النبي صلى أن العباس أرسل ولده عبد الله وقال له ايت النبي في حاجة يعني ايه روح كده ايت بشيء من عند النبي عليه الصلاة والسلام فذهب ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يحادث رجلا قاعد مع واحد وبيعمل ايه بيتكلمه فرجع إلى أبيه وقال أي أبه إني وجدت رسول الله يحادث رجلا أو قال وجدت رجلا عنده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمي أتدري من الذي كان عندي قال لا قال إنه جبريل وقد رآه ولدك ابن عباس فلم يمت حتى يذهب بصره ويعلمه الله عز وجل العلم لأنه رأى شوف يا أخوانا هذه بقى المكاشفات هذه المكاشفات من صغر سنه رضي الله عنه رأى جبريل مع أن جبريل ما كانش حد بيراه مش كده ولا إيه؟ ما كانش حد بيراه إلا قليلا طبعا وكان يأتي في سورة دحية الكلبي رحمه الله قال عمر رضي الله عنه لابن عباس لقد علمت علما ما علمناه يا اخوانا بس عشان تقف على قدر ابن عباس مين اللي بيقول الكلام ده عمر تعرف عمر ده يبقى شيخ مين شيخ عائشه شيخ احنا بقى ذكرنا من علم عائشه ايه وهو شيخ ابن عباس برضه رضي الله عنه ومع ذلك شوف بيقول ايه لابن عباس يا اخوانا الانصاف هذا في غايه العزه عزيز جدا عزيز جدا أن تنصف وأن تعدل وأن يكون كلامك مستقيما فعمر رضي الله عنه يقول لابن عباس لقد أوتيت علما ما علمناه يعني أنت عندك علم مش عندي شوف قبر ابن عباس لقد أوتيت علما ما علمناه وكان عمر رضي الله عنه يدعوه ويدخله مع الأكابر من أصحاب بدر وكان يأمره بالسكوت ثم يسأله ويقول لهم ما منعكم أن تأتوني بمثل ما يأتني به هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه عمر رضي الله عنه بيأتي بابن عباس ابن عباس بقى 13 14 15 17 سنة 20 سنة ويدخلوا بقى مع سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والجماعة القمم يقعد معاهم نعم مسألة يا إخواننا مسألة علم مش مسألة سن أبدا واحنا ذكرنا في ترجمة البخاري أن محمد بن بشار كان قاعد سنين يفتخر بالبخاري هو كان إيه؟ ما طلعش بوش شعرة، لكن هنا نكتة برضه يعني لا نغفلها. لا تخبر أحدا لا سيما إن كان أحمقا بسنك. وصحيح العلم هو القدر المشترك، لكن في بعض الناس بي يعني بيعتبر السن. لذلك قال الشافعي لا تخبر أحدا بسنك. فإن كنت كبيرا قالوا كهل وإن كنت صغيرا استصغروك يعني مثلا لك انت عندك علم كده عظيم وبتاع والكلام ده وهو قاعد مثلا 45 سنه وبعدين في اسلام انت بتكلمه كده طب يا شيخ يا مولانا وانت عمرك كام سنه والله انا عمري 25 سنه طب قوم يا ابني لقدام صح وجاي قاعد تحدثني وتكلمني وعامل لي فيها يا شيخ وانا قاعد تحت رجلك لما زلتني خدت بالك في ناس كتير كده بص يقول لك ايه العيل ده اللي قاعد يا... ها فلذلك قال الشافعي لا سيابة عند الحمقى لكن طبعا الأئمة زي ما انت شايف كده كان يقول عمره وسنه وبتاع لأنه كان معه قوم أولي, أولي علم فانظر إلى عمر يدخل ابن عباس وابن عباس زاله غلاما طب أنا عايز بقى أعرفكم مين هو الغلام ده يعني أنتوا بقى زعلانين إن في غلام بينكم الكهول دول وبينهم غلام يقوم سيدنا عمر يعمل إيه؟ ده يا إخوانا من تقديم الشيخ لتلميذه ومن تقديم الشيخ للنابغ إذا رأيت إنسان كده بدأ يظهر قدمه وادفعه فهو في ميزانك صح ولا لا الإنسان والله كان يقرأ عن الإمام النووي وكنت أقرأ في آخر ترجمته أنه ذهب في آخر حياته بعد ما حصل معاه المناوشة مع الظاهر بيبرس فالظاهر بيبرس قال لا تساكني في بلد فالنووي قال له سمعا وطاعة للأمير وخب بعضه ومشي قالوا له طيب متى العودة يا إمام فقال بعد 200 سنة بعد 200 سنة يعني إيه يعني مش راجع تاني فالناس كلموا الظاهر بيبرس وقالوا له مش معقول ده انت طردت اكبر الفقهاء ده لازم يرجع فراح كتب مرسوم رجعوه انه قال لا مش راجع وذهب فمات في بيت ابيه انا بقى كل ما اقرا فمات في بيت ابيه الواحد ينظر فيغبط ابا النووي شوف ابو النووي يا جماعه في ميزانه مين النووي مش النووي بتاع امريكا النووي ده الامام النووي يعني هو اسمه النواوي بس هم يعني لعلهم يحذفون ال- الالف تخفيفا الامام النووي في ميزان أ- أ- ابوه ياتي يوم القيامه ولذلك في حديث ابي داود ياتي الرجل يوم القيامه فيرى اعمالا ما عملها فيقول اي ربي ما عملت هذا فيقول الله له عمل ولدك ابنك اشتغل عشان كده الاباء اكثر من فتوى مع شديد الاسف واحنا والله يا اخوانا يعلم الله عز وجل انني احبكم في الله واعلم ان اهل هذه المنطقه على فطرتهم يعني ناس آه، يرون الحق باذن ربهم حقا لكن ال- الشيء المحزن ان ترى ابا يعني يقول لولده لا تطلق لحيتك ويضيق عليه اذا ما حضر مجالس العلم احنا مجالسنا بنقول فيها ايه عارفين نتكلم ولان انت الواحد قاعد مزنوق اهو ها حاولش حاجه ونتكلم في م- في مجالسنا بالعلم يعني لا نتكلم بشيء اخر فلما تحجب ولدك عن هذه المجالس واحلق لحيتك وامك طالق لو ما حلقش لحيتك طب ما ممكن الواد يركب دماغه وتفاجئ تلاقي ان هي بانت سعاد فما بيننا مش كده ال- لازم كده الاب يكون دماغه ابنك في ميزانك ستاتي به يوم القيامه تجره بحسناته الى الله عز وجل العلماء لما اختلفوا اعمال الابن الابن لو قرأ لابيه ولا عمل تصل ولا لا او كان في كلام فكان بيرد الامام ال- الشوكاني رحمه الله لما احتجوا وقال ليس للانسان الا ما سعى فقالوا الانسان ليس له الا ما سعى يبقى ما فيش حاجه تصل من غيره اليه مش كده ده ظاهر الايه فكان الشوكاني يرد بكلام جميل قوي في نيل الاوطار فيقول ما مؤداه وهل ولده الا من سعيه شوف الكلام ابنه من سعيه برضه ابنك من سعيك خدت بالك فاذا ربيت ولدك واحسنت تربيته اتيت به يوم القيامه فعمر رضي الله عنه انظر اليه كيف يحابي ابن عباس ويدخله في مجلسه ويقدمه ليه لانه في ميزانك ابو ذر رضي الله عنه او ابو الدرداء يقول ربما نام المرء فحسب له قيام الليل وهو نائم شوف بقى انت قاعد طول الليل تغط في نوم عميق طول الليل متمتع بنوم ليله كامله ومع ذلك تلاقي مكتوب في ميزانك قام الليله الفلانيه ليه لانه انما دعا فلانا فاخبره بقيام الليل فلما قام كان ذلك في ميزانه مش كده ولا ايه عشان كده ربنا قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دي افضل شيء تعمله فعمر يقدم ابن عباس مش عشان بقى ابن عباس وهيدينا حاجه لا لاجل ان ابن عباس في ميزان حسنات عمر رضي الله عنه فكان يجلسه مع الاكابر فالناس بقى طبعا برضه بيحصل شيء من الامتعاض كده يعني انت مدخل عليا عيل ليه؟ طب ما تجيب عيالنا معاك كما سياتي مش كده ولا ايه؟ بيحصل الكلام ده يا اخوانا فعمر رضي الله عنه كانه راى ذلك من ملامح وجوههم فعمل ايه بقى؟ فكان يجيب ابن عباس ويقول له اسكت ما تتكلمش وبعدين يسال السؤال فيسكت الكل يقوم قايل لابن عباس قول فيروح ابن عباس ايه؟ يقول كلاما دامغا يعني كلام يقنع به الكل فيوم سيدنا عمر يقول ايه؟ ما منعكم ان تاتوني بمثل ما ياتني به هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون راسه شؤون راسه يعني شعره مش قد بعضه لسه غلام صغير زي الطفل كده ما انت بتلاقي الطفل ممكن يبقى من هنا اقرع ومن هنا في شويه شعر ومن هنا صح فلم تستوي شؤون راسه يعني لسه صغير خالص ومع ذلك بياتي بكلام ما استطعتموه عشان يقول للصحابه هقعدوا معاكم يوم ايه محدش بقى إيه، خلاص عرفنا ابن عباس بيقعد معانا ليه؟ لأنه أعلمنا. وسأله المهاجرون أن يدعوا أبناءهم، سألوا مين؟ سألوا عمر رضي الله عنه، أن يدعوا أبناءهم كابن عباس فقال ذاكم فتى الكهول إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. ذاك فتى الكهول له لسان سؤول وده من آه، يعني مزايا طالب العلم. إن أن يكون لك لسان سؤول يعني لا تترك ابدا ان تسال معلمك تفضل ماشي وراه وتساله عن كل دقيق وجليل ليوضح لك الايه يوضح لك الامر اعلم انك ستنجو مش كده يا اخوانا احنا بنجد رسالات وكتب مفرده تلاقي اسمها ايه سؤالات صح مش في سؤالات البرقاني لمين للدرقطني اسئله يسال ويقيد سؤالات ابن هانئ لاحمد بن حنبل سؤالات الخلال لأحمد بن حنبل سؤالات المزني للشافعي صح أسئلة ويدونها اللي هي هذه الفتاوى فعمر يمدحه فيقول له لسان سؤول وقلب إيه عقول تعرف الإخوة يفضل يسألك يسألك يسألك وبعدين تيجي بعد أسبوع آه يسألك في نفس الموضوع تقول له ما أنا قلته لك مش أنا قلت الدليل تلاقيه ناسي خالص فهذا لا ينفعه لا يحوز العلم إلا إيه إلا ذكي إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا وكان عمر رضي الله عنه يستشير ابن عباس في الأمر إذا أهمه ويقول غص غواص شفت الكلام ده يستشير ابن عباس ويقول له إيه يعني غص أنت غواص يعني مش ما تاخدش ظاهر البحر إنما تأتي على إيه على عبابه وقاموسه وكان عمر يقول لا يلومني أحد على حب ابن عباس المناط يا اخوانا من موالاتك ومعاداتك الدين فكان عمر بيقول ما حدش يلومني ان ممكن يلاقيني ماشي مع غلام ممكن كما سترى عمر كان بيروح له لحد البيت كان بيروح له لحد البيت المساله المناط القدر المشترك ايه يا اخوانا العلم ده عشان تعرف قدر الايه قدر العلم ان تتعلم لا يلومني احد على حب ابن عباس وقال له العباس يوما شوف بقى الاب الحكيم عم النبي شوف بقى لما يعظ اب ولده ويراه وهو قريب من أمير المؤمنين عمر فشوف موعظة ابن عباس الجامعة موعظة العباس لولده قال له العباس يوما يا بني إن عمر يدنيك فاحفظ عني ثلاثا لا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا يجربن عليك كذبا شفت الكلام ده؟ تقعد مع الشيخ مش تسمع بقى منه كلمة تقوم طالع تجري تقول ها؟ لا تفشين له سرا ولا تغتابن عنده احد انسان يا اخوانا الا ان يكون مبصرا لكن اذا اغتبت احدا عند الشيخ علم الشيخ ان لسانك فيه رهق رهق يعني ايه يعني الكلام بيقع منك كده تكثر من الكلام فاذا علم الشيخ منك ذلك تحاشاك ليه لانك اذا اتكلمت على واحد في مجلسي يبقى اكيد هتتكلم عليا في مجلس اخر مش كده ولا ايه فلا تغتابن عنده احدا ولا يجربن عليك كذبا. واحرق علي رضي الله عنه يوما قوما ارتدوا عن الاسلام. جماعه دولت كانوا اتباع ابن سبأ جري علي رضي الله عنه ورا ابن سبأ هرب ابن سبأ لان ابن سبأ ده عمل ايه؟ قال لهم علي ده اله. علي ايه؟ اله. وابن سبأ ده بيعظموا الشيعه. يعني شوف سفسفه عقولهم بيعظموه للان. ده كان رجل يهودي دخل في الاسلام قال انا مسلم عشان ايه؟ عشان يعني يلبس على الناس وبعدين بدأ بقى يغلو في حب علي حتى قال أن عليا إله خرج علي رضي الله عنه يوما بص لقى الناس عملوا إيه سجدوا له علي يرضى بذلك فأمرهم بالتوبة توبوا إلى الله عز وجل وارجعوا وراجعوا دينكم فإنكم قد ارتدتم عن دينكم ما رضيوش عمل إيه علي بقى حرقهم علي برضه أخوانا له فقه في المسألة ده علي ده عالم عظيم له فقه في المسألة إيه إنها لما أنكل بك الناس تخاف ان تتبع قولك انت النهارده لو قلت اي كلام هتلاقي ناس تتبعك عليه هتلاقي ناس تتبعك عليه انت عندك الصحف تغص النهارده اي واحد طرقت في دماغه فكره في الدين تبص يقوم يعملها على طول اي واحد ويكتبها بقى في كتب ويقول لك ايه رايكم نعمل كذا وكذا ويطرحها على الناس لان بقت سايبه يعني اي انسان عايز يكتب اي حاجه مفيش مراقبه لكن ده بقى مثلا لو وجد رجلا على قفاه اذا ما تكلم كلاما في دينه معوج صفعه يقوم يحصل ايه يرعوي فأي إنسان يتكلم أي كلام يقنع به فئة من الناس كما قال ابن قتيبة رحمه الله الناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا زي ما أنت شايف الطير كده ماشي كده صفوف ورا بعض الناس كده فأي إنسان يخرج بكلمة يتبعوه فعليه خشية من ذلك فقال لما أحرقهم يحصل إيه؟ الناس تترعب وده كان المقصد من الحدود يا إخوان ربنا سبحانه وتعالى الذي أمر بالستر ليه قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين عشان تخاف بعد كده تزني فالشاهد لما أحرق علي رضي الله عنه هذه الفئة المرتدة عن الإسلام وصل الخبر إلى ابن عباس قال إيه بقى ابن عباس قال لو كنت مكانه ما أحرقتهم لأن النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار حدش يحرق حاجة لا يعذب بالنار إلا رب النار لكن كنت قتلتهم حدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فلما بلغ قول, قول, ابن, قول ابن عباس إلى علي قال ويحك يا ابن عباس غواص على الهنات إيه غواص على الهنات الإنسان الهنات دي اللي هي السقطات يعني فإذا الإنسان ما تعثر في شيء أو أخطأ في شيء تجد ابن عباس يجيب لك الحل الأصيل لهذا الخطأ ويحك يا ابن عباس غواص على الهنات إخوة بقى طبعا هذا الكلام كلام بلاغي من الصحابة يوم الأخ كده طالب العلم أو الخطيب أو كده يروح يكتب هذا الكلام ليه عشان لما تخطب يبقى لسانك بليغ احنا ذكرنا عن عائشة أنها كانت إيه من أبلغ الناس وقال سعد بن أبي وقاص طبعا ده بقى خال النبي عليه الصلاة والسلام شوف المدح يا أخوانا جاي لابن عباس منين من فوق وقال سعد بن, وق... بن أبي وقاص رضي الله عنه يوما ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس رضي الله عنهما لقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات فيقول قد جاءتك معضلة ثم لا يجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر سعد بن أبي وقاص يمدحه ليه؟ يقول لأن عمر رضي الله عنه كان يأتي به وأهل بدر قاعدين يقول في معضلة يا ابن عباس يقوم بعت ابن عباس على طول اتكلم يا جماعة ابن عباس ده كان عنده مثلا أيام عمر يعني لما يكون مات مثلا آه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 15 سنة مع ان هم بيثبتوا موضوع العشر سنين ده لكن خلينا نقول 15 سنة قعد مثلا أبو بكر رضي الله عنه في الملك قد إيه؟ سنتين وفي أثناء خلافة عمر نبغ ابن عباس يبقى ابن عباس عنده كام سنة؟ 17 سنة على قول بقى 10 سنين يبقى ابن عباس عنده كام سنة؟ 12 سنة وساعة ما المسألة تشكل على أهل بدر اللي هم الصحابة القدامى اللي شافوا كل حاجة لما المسألة تشكل يقوم يعمل إيه؟ يبعت يبعته لابن عباس هو يحل فأول ما ابن عباس يتكلم يتبعه عمر ويتبعه أهل بدر عشان يا إخواننا الإنسان ما يستصغرش نفسه ما تظنش إنك أنت صغير مش هتقدر لا ربما بلغ الطالع شأوى الضليع من اني استطيع ان ان اشرح متنا للمجد بن تيميه. المجد بن تيميه ده يبقى جد ابو العباس اللي احنا عارفينه ده الحفيد. والمجد بن تيميه كان عالما عظيما حتى ان ابن تيميه بيقول مره سمع واحد ساله مساله ولعلنا نترجم له يعني. واحد ساله مساله فقال له الجواب عليها من 60 وجه. وقعد يسمع ال 60 وجه. فالراجل بص له كده وفتح بقه. طبعا ايه ده 60 60 وجه المساله؟ فراح الراجل قال له ايه؟ قال ان شئت ان اعيدها عليك اعدتها. انا عاوز اعيد لك الستين دول تاني. كان بيحفظ حتى قيل الين له الفقه كما الين لداود الحديد. فالشوكاني بقى بينعى على نفسه يعني انا بيحقر من شاني الشوكاني. يقول انا برضه هشرح المتن بتاع المجد بن تيميه. فبيقول ربما يدرك الطالع يعني لسه طالع في طريقه شأوى الضليع اللي هو بقى المتمرس ويعد في جملة العقلاء المتعاقل الرقيق انا تفكروا ان هو عالم وهو ايه الشوكاني رحمه الله يعني على نفسه فالشاهد انك ربما ان يكون لك شأن عظيم لكن اسلك الطريق بصدق تصل فهذا ابن عباس يفتي رحمه الله ورضي عنه مع اهل بدر وقال طلحة بن عبيد الله كده ده الشخصية رقم خمسة أو ستة من الكبار قوي خدت بالك قال طلحة بن عبيد الله لقد أعطي ابن عباس فهما وكان لقنا وأعطي علما ما كنت أرى عمر يقدم عليه أحدا اللقن الذكي واحنا خدنا الكلام ده فين في الحديث بتاع بدء الوحي لما قلنا على عبد الرحمن بن أبي بكر وكان غلاما لقنا إيه ثقفا غلاما لقنا ثقفا فيمدح ابن عباس ويقول كان ذكيا وكان له عقل وبتاع ويقول ما كنت أرى عمر يقدم عليه أحدا يعني كان عمر رضي الله عنه لا يقدم على ابن عباس أحدا في العلم وقال ابن مسعود لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا أحد يعني إيه الكلام ده وكان في رواية يقول ما عاشره منا أحد يعني لو ابن عباس شهد الوقائع القديمة وتقدم به السن كان هيبقى أكبر صحابي ده كلام ابن إيه ابن مسعود رضي الله عنه وكان أبي بن كعب يقول على ابن عباس هذا يكون حبر هذه الأمة أرى عقلا وفهما ودعا له النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ده أبي بن كعب رضي الله عنه أبي بن كعب دخل رجل يوما فأراد أن يذم الدنيا فمدحها أبي بن كعب وقال أن هذه الدنيا هي زادنا إلى الآخرة وبها نتزود فقال الرجل لعمر من هذا فقال ويحك هذا كبير المؤمنين شوف بقى أبي بن كعب بيتقال عليه كبير المؤمنين وعالم المسلمين ومع ذلك بيقول على ابن عباس هذا الكلام الفارغ لتعلم بس قدر ابن عباس اللي كان بيمدح وهو ابن كام 17 أو 12 سنة رحمه الله ورضي عنه وقال معاوية رضي الله عنه لعكرمة عكرمة ده مين؟ لا مش ابن أبي جهل عكرمة ابن أبي جهل ده مات قديما عكرمة تلميذ ابن عباس فقال ل- لمعاوية لعكرمة مولاك والله أفقه من مات ومن عاش ده كلام معاوية بيقول لعكرمة إن سيدك أفضل وأفضل من كل من مات ومن كل من عاش طبعا حاشا ال- الكبار يعني لكن يبالغ في مدح ابن عباس رضي الله عنه وكان رجل يوما شوف هذه القصة العظيمة رجل يوما يقول لعمر رضي الله عنه قال له كان عمر يسأله عن المدائن إيه اللي حصل في مدينة كذا وكذا اللي جاي من الشام يسأله اللي جاي من آه، من العراق يسأله فبينما الرجل يتحدث قال وإنهم لقد حفظوا القرآن والله يا أمير المؤمنين يحفظوا القرآن بسرعة فراح ابن عباس قال إيه وهو واقف معاه فقال ابن عباس والله ما أحب أن يسرعوا به إسراعا يعني ما بحبش كده أنه يحفظ القرآن بالسرعة دي فراح عمر زجره قال له اسكت وده يا اخوانا من التربيه عشان بعد كده انت هتشوف عمر راح له لحد البيت لكن الصغير ما يتكلمش في وجود الكبار الا اذا سمح له الشيخ عشان يتكلم بايه بضوابط عشان كده العلماء قالوا اذا تكلم الصغير في حضره الكبير فاغسل يديك منه مش نافع فشوف عمر بقى يقوم بدور المربي اللي قاعد يقدمه ده يزجره اسكت انت فقال ابن عباس والله لقد سقطت من عيني انا دلوقتي خلاص بقى عمر آه، انا قلت كلمه منكره فسقطت من عين عمر قال فذهبت الى البيت حزينا حتى نمت مريضا شوف النفوس الشفافه لما يرى شيخه زعلان منه ينام مريض ينام مريض ويقول سقطت من عينه وده يا اخوانا يدلك على ان من كان في قلبك عظيما وسقطت من عينه ان هذه طمه عظيمه مش كده؟ فأنا أريد أن أخلص بذلك إلى قول بعض السلف أنه كان يكثر من البكاء وإذا سئل في ذلك يقول أخشى أن, أن يكون قد اطلع على ذنب من ذنوبي فسقطت من عينه من عين مين بقى؟ من عين ربنا يقول أخشى أن يكون اطلع علي على ذنب من ذنوبي فسقطت من عينه فابن عباس ذهب إلى بيته وحصل إيه؟ عين مرض هو بقى عيان بص لقى الباب بيخبط الناس جم قالوا له الحق مين اللي بره؟ عمر عمر بنفسه في خارج البيت فخرج له ابن عباس فقال له ما حملك على قولك يا ابن عباس فقال يا امير المؤمنين ان كنت قد قلت قولا منكرا فانا استغفر الله واتوب اليه شوف شوف يا جماعه الادب مع الشيخ ايه اللي حملك على كده اه كان لي في المساله فقه ولولا انك زجرتني يا شيخ وكده و- وقطعت علي الطريق لان كنت قلت كلام احسن منك اه بيحصل الكلام ده ولكن شوف ابن عباس قال له كنت قلت كلام منكر استغفر الله واتوب اليه فقال له عمر اخبرني ايه الفقه في المساله فقال اذا حفظوا القران سريعا زعموا الفقه سريعا اول ما يحفظ القران يقول لك بقى انا خلاص بقيت فقيه وكان زمان ما بيحفظوش القران زينا كده لا يحفظه باحكامه و... والاحكام المتعلقه بالايات فاذا حفظوه ادعى كل رجل منهم الفقه فاذا ادعوا الراي والفقه تحققوا كل واحد بقى يقعد لا رايك صحيح لا رايك غلط لا انت المفروض تقدم لا انت المفروض ما انتش نافع خدت بالك فاذا تحققوا اختلفوا فاذا اختلفوا تقاتلوا شفت مخ ابن عباس يا اخوانا عقل ابن عباس الصغير لما يطلع طفره كده ممكن يبوظ الدنيا فشوف عقل ابن عباس رضي الله عنهما عارف عمر قال له ايه قال لله ابوك والله لقد كنت اريد ان اظهرها للناس من قبل يعني الكلام ده كان في قلبي برضه نفسي اقول لهم هوينكم على العلم بالراحه اذا تعلمت فاعلم عشان لا تترأس وانت ايه وانت على غير علم وقال مجاهد بن جبر رضي الله عنه ما رأيت أحدا قط مثل ابن عباس لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة مجاهد بن جبر لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة وقال مجاهد أيضا كان ابن عباس يسمى الحبر لكثرة علمه وقال أيضا ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إلا أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل فتية تسمعها يعني ثابتة على الواقع تخاطب الناس جميعا فتيا ابن عباس ده كلام مين؟ مجاهد بن جبر طب ايه رأيك بقى ان ابن عباس كان يسهل على الناس كان يسهل على الناس على طول ابن عباس حتى ان الرشيد لما حب ي- يقول للملك اعمل الموطأ قال صنف لنا كتابا نجمع المسلمين عليه وتجنب تساهل ابن عباس وتشدد ابن عمر فابن عباس كان يتساءل حتى أنه كان يفتي بالمتعة جاء عليه وقت مع أنه رجع جاء عليه وقت كان يفتي بزواج المتعة يعني تذهب كده إلى المرأة وتروح مديها مثلا شوال دقيق وتقول لها مثلا خلاص احنا كده أنا زوجك شهر ولا حاجة ده اسمه زواج المتعة فكان ابن عباس يفتي به زمن واخد بالك وكان يسهل على الناس وهو أحسن الناس فتي وقال طاووس بن كيسان اليمني رحمه الله رأيت نحوا من مئة وخمسين صحابي إذا ذكروا إذا ذاكروا ابن عباس وخالفوه فلم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله يقعد مع 150 صحابي كلهم مخالفين ابن عباس شوف العلم يا جماعة كلهم خالفوا ابن عباس يقعد ابن عباس بقى يقرر معاهم طب ايه دليلك طب انا دليلي طب وانت دليلك طب هذا صحيح هذا غش حتى يقر له الكل 150 يرجعون الى قول يبقى ابن عباس ده كان ايه حبر صحيح مش كده ولا ايه يا اخوانا حبر صحيح رضي الله عنه وده يا اخوانا لانه بقر العلم من اصله كما سترى كيف كان يطلب ابن عباس العلم وقال ابو وائل شقيق ابن سلمه رحمه الله قال خطبنا ابن عباس وهو امير على الموسم فافتتح سوره النور فجعل يقرا ويفسر فجعلت اقول ما رايت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا لو سمعته فارس والروم والترك لاسلمت فصاحه البيان وقوه العلم انما تاخذ القلوب من نواصيها ده الخطيب يبقى احنا برضو الكلام ده درس للخطباء ان تكون لك بيان لسانك كده طلق لسانك طلق عشان كده بقول للاخوه اقراوا في كتب الادب عشان يبقى لسانك ثقف يبقى لسانك كده كويس حتى قال الشاعر ليس لمقطوع البيان بهاء ولو حك يأفوخه عنان السماء يعني انت لو ما بتعرفش تبين اتكلم للصبح حدش هينقاد لك ولا هيتبعك خدت بالك فكان ابن عباس رضي الله عنهما اذا تكلم يظهر العلم الجم مع ايه مع العبارة الجميلة الراقية فإذا به يأخذ قلوب الناس حتى النبوائل بيقول لو أن الروم والفرس والترك موجودين كانوا أسلموا من فصاحة وعلم ابن عباس رضي الله عنهما وقال القاسم بن محمد ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلا قط يعني أبدا أوعى تجلس في مجلس ابن عباس وتحس أن هناك واحد مثلا يقول كلمة مش هي واحد مثلا يخش يسأل عن شيء مش مش مظبوط تجد خلل في في مجلسه لا لا يحدث ذلك في مجلس ابن عباس أبدا ولا تسمع ولا يسمع للدنيا ذكر في مجلسه أبدا كما كان أحمد تعرف الإمام أحمد كان يقول الذين سافروا معه كان يضع على وجهه قطعة من قماش سوداء ويروح نايم فإذا تذاكرنا في الرجال والعلم قام وتكلم فإذا تكلمنا في الدنيا وضع القماش على وجهه وإيه ونام فيش عندنا دنيا خالص فكان ابن عباس ترى مجلسه مشحونا بالعلم وقال سفيان بن عيينة ابن عيينة لم يدرك مثل ابن عباس في زمانه ولا مثل الشعبي في زمانه ولا مثل الثوري في زمانه أبدا ما ترى مثل هؤلاء الثلاثة في أزمنتين يعني كان في زمان ابن عباس هو أفضل الناس وأعلم الناس وهذا مدح من الإمام الشعبي رحمه الله وشوف بقى هذه الكلمة التي أتت على الجرح يعني كان يقولها ابن عباس رضي الله عنهما وهي كلمة رائقة يقول ذهب الناس وبقي النسناس فكان يقال له ما هو النسناس فيقول الذين يشبهون الناس وليسوا بناس أي إنسان يا أخوان يرى الأقدمين لا يعتبر المعاصرين يعني أول ما تشوف تعاصر القدماء كيف كانت عبادتهم وكيف كان عملهم عشان كده الحسن بيقول إيه والله إني لأستحيي أن يراني أحد ممن عاصرتهم وأنا بينكم طب هو الحسن قاعد مع مين يا جماعة ده قاعد مع الكبار برضه لكن لما رأى السلف حقر عمله وحقرت نفسه في نظر نفسه مش كده احنا بنقول للإخوة من أعظم الدروس اللي أنت بتستفادها لما تقرأ عن السلف إيه تهذب نفسك تهذب نفسك أنت شايف كده أن أنت حفظت لك حديثين ولا مسألتين تقوم تفاجأ بعد كده ان انت ايه لما ترى بقى الذين حفظوا تعرف ان انت لازلت ايه لازلت صغيرا تقوم لا تشمخ بانفك على احد فابن عباس لما راى الكبار عد الذين في زمانه ليسوا بناس وطبعا انظر بقى اذا كان ابن عباس ينكر على الناس اللي هم في عصره فكيف نقول نحن فكيف نقول نحن وقال له معاويه يوما انت على مله علي قال لا ولا على ملة عثمان بل على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وده يا اخوانا تحقيق الولاء عند طلاب العلم يعني لست انت ب- بمتشفع ولا متحنبل ولا مالكي ولا حنفي انما انت على مله النبي عليه الصلاه والسلام مساله آه، ليست مساله مذاهب وانما هذه المذاهب حققت لنا المقصود والمراد من الاحاديث نعم لا يستطيع الانسان منا ان يهجم على الكتاب والسنه بنفسه فكان ينبغي من امام خريت حاذق يستطيع ان يفصل له هذه المذاهب او هذه الاحاديث وكيف وم- وما هي مدلولها وما هي الاحكام التي تخرج منها لكن لا يقول انا شافعي يبقى جمد على ما قاله الشافعي فقد قال الشافعي نفسه اذا صح الحديث فهو مذهبي وهذا كلام متوافر وقد ذكرته في الخطبه الفائته او ذكرت طرفا منه فيقول له انت على مله علي قال ولا على مله عثمان يعني ان كان علي عدو لك وأنت تحب عثمان فأنا لست على ملة علي ولا على ملة حبيبك ولا على ملة عثمان بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا يا اخوانا الاخوه طلاب العلم بقى ينتبهوا ابن عباس ده احنا قاعدين من الصبح نقول اعلم الناس وافقه الناس عايزك تعرف هو ازاي بقى اعلم الناس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الانصار هلم فلنسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ايه؟ وهم متوافرون صحابه كتير قوي هم هلم فلنسال صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون فانهم اليوم كثير فقال وعجبا لك يا ابن عباس اترى الناس يحتاجون اليك وفي الناس الصحابه شوف يا اخوانا الكلام ده أترى الناس يحتاجون إليك كنا قديما كل يوم نجد درس لمشايخنا ودعاتنا المشاهير صح؟ النهاردة خلت الديار فما بها معمور لو كنا عملنا كان هذا الطابور خرج وراه طابور ثاني لو كان في حد بيخطط لهذه الدعوة وينظر كده ويفكر كان يربي نفسه أن يكون في مرتبة الذين منعوا الآن عنا مش كده ولا إيه؟ عشان إذا ما خفقت راية هؤلاء رفعنا نحن رايتنا من بعدهم يبقى طابور وراه طابور وراه طابور فلا يقضى على الدعوة أبدا لكن طبعا احنا فيش في دماغنا الكلام ده فهذا الرجل الأنصاري بيقول له إيه الصحابة هم قدامك أنت هتك... معتقد الناس هتيجي تسألك والأساطين الكبار دول موجودين فابن عباس عمل إيه تركه وطلب العلم لكن لم يكن ابن عباس ليطلب العلم من علياء ولو أراد لفعل لأنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام لو قال لأي بني آدم تعالى لي لحد البيت حدثني هيعمل إيه؟ هيجي له زاحف هيجي له زاحف ده عمر رضي الله عنه كان يعطي أسامة بن زيد كان يعطيه ضعف ما يعطي لولده فقال له ولده عبد الله أتعطي هذا أكثر مما تعطيني فقال نعم لأنه كان حبيبا لرسول الله وأبوه كان حبيبا لرسول الله أما أنت فلم تكن كذلك ولم يكن أبوك فلأجل بس إن النبي كان بيحب أسامة بن زيد وزيد أبوه يديله أضعاف مضاعفة كما مر في ترجمة عائشة كان يعطيها بالضعف لأجل أنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بقى ابن عباس ابن عمه وعايز يطلب العلم ده بيقول لك شاهد حاجة ده بيقول لك حدثني بس كان هيجي له لحد البيت ولا لا لكن يا اخوانا العلم لا يطلب من علياء أبدا لازم تذل وتتعب لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر فابن عباس أقبل على طلب العلم فانظر كيف كان طلبه قال ابن عباس فتركت ذلك وأقبلت على المسألة فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه يروح عند الرجل يخبط الشيخ موجود يقول له لا مش هنا عارف لو قال انا ابن عباس كانوا صحوه لكن يقول لا مش هنا يقوم عامل إيه ابن عباس يروح فارد العبايه بتاعته ونايم على باب البيت مش بقى يفضل يخبط طب بس صحيه والله اصل ليا مساله ونفسي ان انا كنت زي واحد كده راح لبعض ال- لبعض الدعاه وراح اتصل بيه الساعه 2 بالليل في ايام بقى الشتاء الساعه 2 بالليل دي يعني آه، مش هتلاقي حد اتصل بيه زوجته بترد من قال لها فلان الشيخ موجود قالت له ايوه بس نايم طب بس والله لو تصحيه اصل انا عندي سؤال مهم جدا اصل هو والله يعني كان جاي من سفر و... والله السؤال معلش في غايه ال فدخلت الزوجه بالفعل قالت يمكن في مصيبه ولا حاجه وصحت آه، زوجها عارف الراجل قال له ايه؟ قال له يا شيخ كان في سؤال مهم عايز اساله لك قال له اتفضل قال له انت حضرتك بكره هتصلي فين؟ هو ده السؤال اللي صحاه الساعه 2 بالليل فقام طبعا الشيخ طبعا ضجر قال له هصلي عليك ها ط- ده السؤال يا اخوانا لا الادب بقى احنا قلنا في الخطبه الفائته كان الصحابه بينقروا بيت النبي بايه بضوافرهم عشان ما يخبطش بايده كده يزعجه طبعا انا حكيت لكم قبل كده عن الرجل اللي قلت له ارجع قال لي مش راجع يعني حتى السنه مش عاجباه فاذا بابن عباس يروح فارد العبايه ونايم على الباب قال ابن عباس فتسفي علي الريح من الرمال يعني بفضل نايم ويجي الهواء يغرقني تراب هو طلب العلم كده ابو جعفر المنصور قاعد في مره فقال هل تعلم انني عندي من الحديث شيء يعني اقدر احدثكم قام بقى قايم الامراء والوزراء وجابوا الورق والكراريس وال- وال- والاقلام وقعدوا حدثنا يا امير المؤمنين قال لا ليس انتم انما هم الطوافون في البلدان الشعث الغبر حفاة الاقدام ده مش انتم ده الجماعه اللي بيفضل يمشي ده لحد ما يطلب العلم لحد رجليه الخف يتقطع ويمشي حافي فابن عباس رضي الله عنهما يقيل على باب الرجل وتسفي عليه الريح كما قال فتسفي عليه الريح آه، من الرمال قال فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال هذا الفتى أعقل مني الراجل بقى تنه قاعد عايش لحد ما لقى ابن عباس فعلا الناس بتساله زي ما ابن عباس قال فقال ابن عباس كان ايه؟ كان اعقل مني وده يا اخوانا الفارق بين الناس يعني انت عشان تسبق فلان تغتنم الوقت بس تغتنم الوقت واحد نام وواحد قام فرقت ليله صح؟ فرقت ليله اقعد حط المقياس ده دايما في دماغك واحد نايم وواحد قائم ففرقت فرقت بينك وبينه هذه الليله عمرك ما هتحصلها ابدا الا اذا ايه؟ ضاعفت العمل ولا يخالك برضه ان انت هتحصلها الا اذا صاحبنا بقى نام تاني خلاص حتى قال ال- القائل ولله دره الوقت انفس ما عانيت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع الوقت ده افضل شيء تستطيع ان انت تحافظ عليه ومع ذلك احنا قاعدين نضيع في الاوقات اكثر ما تلاقي الاخوه يقول ايه انا بس قدامي نص ساعه واطلع فان كنت عاوز تكلمني كلمني ليه يقول لك انا واقف فاضي يعني ما وريش حاجه طالب العلم ما يعرفش موضوع فاضي ده وانا ذكرت لكم الرجل قام عشان يدخل لدورة المية عمل ايه طلع الكتاب من جيبه وقعد يقرا المسافة لحد دورة المية فلما حرصوا على العلم كانوا أئمة وكان عمر رضي الله عنه كما قلنا يدنيه ويدخله على الصحابة فسألوه يوما قالوا له فلندخل أبناءنا كما تدخل ابن عباس أو من سنهم برضه فأراد عمر أن يعلمهم بقدر إيه ابن عباس فتلا قول فتلا سورة النصر إلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فأول ما تلاها قال مين اللي يفسر السورة دي الصحابة قعدوا بقى يتكلموا ووقعوا في شجر البوادي فقال لابن عباس تكلم واحنا قلنا قبل كده انه قال لابن عباس ايه اسكت ما تتكلمش الا لما اقول لك فقال ابن عباس تكلم فقال هذا ايذان من الله بموت نبيه فسبح بحمد ربك واستغفر انت شغلتك ايه انك تدخل الناس في دين الله افواجا دخلوا خلاص يبقى حقدك بقى جبتك هدايه للناس يبقى ايه فقال هذا اذان بموت فقال عمر والله ما اعلم منها الا كما يعلم ابن عباس عشان بس يعرفهم قدر ابن عباس رضي الله عنهما وقال ابن عباس وهو يحكي عن طلبه للعلم وجدت عامة علم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحي من الأنصار فكنت آتي هذا الحي فآتي الرجل منهم فيقال هو نائم فلو شئت أن يو فلو شئت أن يوقظ لي لفعلته شو ابن عباس بيقول لو كنت عاوز أصحيه كنت صحيته ولكن الأدب قال فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك قلبه ابن عباس بقى بينام على باب بيته مع الأدب في إيه تاني عارف أنت لما تخرج تلاقي الطالب قاعد مستنيك على باب البيت كده بيحصل إيه يا أخوانا بيصعب عليك بيصعب عليك لما ترى من أدبه تقوم تقول له أي حاجة أنت عاوز أديها لك أنت نايم في الهوا كده واحتراما ليا أي شيء أنت عاوزه أديهولك وده المقياس في أخذ الطلبة من الشيخ تجد واحد خد علم الشيخ كله والتاني وأنا ذكرت في ذلك أمثلة كثيرة من امتناع الأئمة عن إعطاء هذا الحديث للطلبة وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من الصحابة برضو الأخ اللي بيقرأ مثلا كتاب فقه السنة خلصه يقول خلاص أنا كده بقيت فقيه وأقعد في البيت بقى واللي عايز يا إخواننا يستفتيني يستفتيني وممكن يعمل كارت يعني عشان الناس ما كاتب فيه برضو إيه رقم التليفون أي فتاوى المكتب هنا في التبين لا تقرأ كتاب زي كده تنتهي منه خش بقى على طول في الكبار خش بقى المجموع والمغني والمبسوط و... عشان تبقى فقيه بحق وتعرف كيف تراد المسائل ابن عباس يسأل عن المسألة الواحدة ايه 30 صحابي يعني 30 كتاب سيادتك تقراهم في المادة الواحدة وقال الحسن رحمه الله كان ابن عباس من الإسلام بمنزل وكان من القرآن بمنزل وكان يقوم على منبرنا هذا فيقرأ البقرة وآل عمران فيفسرهما آية آية وكان عمر إذا ذكره قال, ه- قال ذلك فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول شوف الحسن الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء أما عن ورعي طبعا احنا ما بقي معنا في سيرة ابن عباس إلا نزر يسير جدا فإن شاء الله يعني نحاول ن- ننتهي منه في هذا المجلس وأنا قلت قبل كده يا إخوانا أي إمام لازم تقرأ الكلمة دي ورعه وعبادته وقلت أتحدى أي إنسان سواء كان بين يدي أو سيسمع هذا الكلام بعد ذلك إنه يأتيني بإمام واحد من السالفين كان قاعد كده ما- ملوش عبادة ملوش ورد مع الله ملوش حال أي واحد مش كده يا أخوانا نبغوا وبرزوا وجاءنا علمهم عبر هذه القرون فأما عن ورع وزهد الإمام ابن عباس رحمه الله تعالى فقال الذهبي قال ابن أبي مليكة رحمه الله صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة فكان إذا نزل قام شطر الليل فسأله أيوب كيف كانت قراءته قال كان يقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يرددها فيسمع له نشيج خلاص ده بقى جوهر علم ابن عباس جوهر ليه ابن عباس بيحفظ القلب يا اخوانا اذا صفي حفظه كل شيء تسمعه تحفظه المعاصي تضعف القلب والفهم والبدن وكل حاجه شؤم والعياذ بالله شوف ابن عباس ينزل من على الراحله ويقيم الليل في السفر ويردد وجاءت سكره الموت بالحق ويسمع له النشيج تعرف ايه هو النشيج البكاء بصوت عالي ده النشيج فيسمع له النشيج وهو يرتل هذه الآية وقال طاووس ابن كيسان رحمه الله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس وكان يصوم الاثنين والخميس ويقول فيهما ترفع الأعمال شوف هذا أيضا من معالم ابن عباس أشد تعظيما للحرمات النهاردة الإخوة أول ما يطلب الفقه يفسق يفسق وأنا أقصد المعنى اللغوي ما أقصدش يفسق يعني بقى فاسق المعنى اللغوي يقال فسقت النواه يعني خرجت من الايه؟ من البلحه، اول ما البلحه تستوي تلاقي النوايا خرجت منها، فيقول فسقت النواه. الاخ بيفسق يعني ايه؟ يعني يحيد عن الجاده، يطلب العلم. ايه يا مولانا؟ قيام الليل واجب؟ يقول لك لا كان واجبا ونسخ ذلك باجماع اهل العلم الا بعض الشذوذ من السلف، ماشي؟ يعني سنه؟ اه طيب مش حكيم تاني. وينام، ما تقوم الليل يا مولانا يقول لك مش مع- اصل هو سنه ولا بأس يعني. عشان كده يا اخوانا بتجد المحاربه للعلماء الذين يقولون على الواجب انه سنه يرجحون مقام الشيخ الالباني وقال ان ال- في مساله من المسائل كانت واجبه فقال انها سنه واخد بالك حصل ايه قام الناس عليه الانسان يتعجب طب انتوا يا اخوانا مش متعودين على اداء السنن يعني انت المساله ما كانتش فرض ما تعملهاش لا لم يكن كذلك طلاب العلم فاول ما يطلب الفقه ويعرف الخلاف يرجع الى الوراء القهقرة المسألة فيها خلاف يا مولانا وخلاص لا يعرف بقى الخروج من الخلاف ولا الورع ولا الكلام ده انت عارفين السيوطي يا اخوانا بيقول على النووي ايه بيقول النووي ما كانش بياكل من فاكهة الشام خالص تعرف النووي ما كانش بياكل من فاكهة الشام ليه لان كان معظمها اوقاف يعني يجي واحد كده عنده غيط ومليان بقى تفاح وتين وبتاع يقول هذا وقف لله عز وجل خلاص لما ياخ- يجي واحد يزرع الارض دي ويبدا يبيع يبقى هذا لا يجوز لان هذه الارض وقف فهذا لا يجوز عارف السيوطي بيقول ايه وكانت المساله قد فصلها الامام في المجموع فرجح الاجازه ومع ذلك حرم هذا على نفسه مساله الخلاف ده احنا بنقوله للناس يا جماعه المساله مختلف فيها ونفتيكم بالاسهل ومعلش نخاطب الاقل ايمانا لكن انت كطالب علم تخرج من الايه تخرج من الخلاف مش تقع انت في الخلاف وتقول خلاص تاخد بالاسهل دائما وبالرخصه دائما لا فهذا هؤلاء كانوا كانوا السلف ابن عباس على قد ما هو يخفف على الناس الا انه اشد الناس تعظيما لحرمات الله عز وجل وجاءه حبيب بن ابي ثابت يوما وكان عليه دين فجاء الى معاويه فلم يعطي قال لمعاويه اديني فمعاويه لشيء لسبب او لاخر قال له مش هديك فاقبل على ابن عباس فقال ابن عباس كم دينك فقال عشرون ألفا عارف اداله كم فأعطاه أربعين ألفا وعشرين خادما شوف بقى انت لما يكون مثلا عليك 400 جنيه ولا 200 جنيه وتيجي لواحد تقول له بس سلف لي 200 جنيه يروح مديهم لك 400 وكمان يديك معاهم شيء ثاني زياده من عنده وكمان يعطيك البيت ابن عباس أعطاه كمان البيت بتاعه شوف يا اخواننا الكرم هذه الأمة ما سقطت المحن اللي احنا بنراها دلوقتي واللي من أفظع هذه المحن الزواج الإخوة مش لاقيين يتزوجوا لا الآباء عايزين يخفضوا في المهور ولا الأبناء لاقيين ياكلوا هو في شغل يا اخوانا محدش لاقي ولو هو اشتغل انت معتقد انه هيصبر مع هذه الفتن واللحوم العارية في الشارع ومع إباحة الزنا ده الزنا مباح يا جماعة ده الزنا مباح ده في الجامعات في زواج اسمه الزواج الهندي جواز على الطريقة الهندية ايه بقى الجواز على الطريقة الهندية يجي لفندي يروح جايب إبرة وعند الإبهام كده يروح خارم خرم عند العرق يقوم جايب دم تيجي الهانم تروح جاية برضه في نفس الموضع وتضرب بالإبرة ينزل منها دم يروح حاطط دمه على دمها ادي العقد يا عم الحاج اه وب- ويجامعها ويجامعها نعم مكروه شوف يا اخوانا ال- شوف وصل لدرجه ايه طب الشاب ده عمل كده ليه عارفين يعني اصل الموضوع ده بصراحه المني جدا لان الشباب بيتكلموا معاه كتير يعني والله يا اخوانا الشباب كان من الحافظه وتلاقي الواحد زي السيف ومع ذلك تفاجئ أنت ليه رجع ليه يا سيدي مالك النسوان يا مولانا الله في ايه يا سيدي برضه للنساء الرجل بيحس بنفسه ان هو عاصي والعابد يا جماعه المجد لما يحس انه عاصي يعمل ايه يغضب على نفسه ممكن يجيله اكتئاب نفسي المهور ايه المهور اللي قاعده تغلى دي ولازم اوضه النوم ولازم ال- ما تكتفي باي شيء ولازم آه، شقه ثلاث اوض عشان تبقى شرحه الله يا جماعه واحده واحده يجب على الاباء ان هم يخففوا عليهم انت لو سالت الشاب بتاع الجامعه يا ابني انت معتقد ان المأذون بتاعك كان نقطتين الدم دول هيقول لك لا طبعا هو معتقد تماما اللي هو اللي بيعمله ده باطل طب ليه اي مسوغ لان النفس النفس تحب الله فاي مسوغ عشان يخليك تعمل الحرام هو لما حب يخليك تشرب خمر قال لك ايه قال لك محلات الخمر لل- للعامه لا قال لك محلات مشروبات روحيه يعني غذاء الروح عشان تبقى مبسوط فاهم يسمونها بغير اسمها فالشاب مقتنع تماما ان الذي افعله هذا غلط طب بتعمل كده ليه هذه الشهوه اخوانا كنت ذكرت في بحث تبرج ولا زواج ان ذكر الغزالي في الاحياء عن بعض اهل التفسير علماء التفسير قالوا في قول الله عز وجل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به قالوا ايه الشهوه مالكش بها طاقه ليس لك بها طاقه فالشاب ده بقى مين بقى من بقى الذي يعطف عليه لما انا اروح اتزوج من امراه يلاقي الولي يقول لي لازم تجيب وتجيب طيب وهو نفسه لا يجد اشتغل ب 200 300 جنيه في الشهر هيحوش ايه مع هذا الغلاء طيب لا يجد نعمل معاه ايه بقى ايه الحل مع هذا الشاب لا نجد حلا الا عند هؤلاء الاغنياء الرجل اللي هو معاه الاموال الطائله واللي بينفقها في غير ما طائل لما لا يعطي هؤلاء الشباب ويزوجهم خذ على عاتقك انت وجار المسجد يا اخوان بلاش انت وجارك هو. عايزين صندوق مكتوب عليه مشروع تزويج الشباب مش لازم الفتيات وفقط يعني الشباب هو ليس بيتيم لكن صار يتيما لما ان فرغت يده من المد اخوانا ينبغي ان تصلحوا الكون الله عز وجل خلقكم هداه لتهدوا مش هداك في نفسك وبس الكلام ده ينبغي ان تشيعه بين الناس تصدقوا من اموالكم على الشباب اللي مش لاقي يتجوز فضلا بقى عن المدين فضلا عن غيره في ناس برضه تركت دينهم من اجل الدين فابن عباس لما يأتيه حبيب بن أبي ثابت يقول له عندي عشرين بس ما أنت ممكن يبقى عندك عشرين ألف دينار لكن يا ترى هتصرف إيه بعد كده يا ترى هتاكل منين وتشرب ما أنت معوز فلما يقول له عشرين ألف يروح ابن عباس بالفطنة يخليهم أربعين ألف يخليهم أربعين ألف وكمان يقول له خد عشرين خادم وكمان إيه خد البيت بتاعي كمان خد البيت كمان فهذا هو الكرم وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بيت يقال له إيه بيت الأسخياء وإن كان الحديث فيه شيء وكان ابن عباس رضي الله عنهما من حيائه لا يدخل الحمام إلا وعليه ثوب صفيق ويقول إني لأستحيي من الله عز وجل أن يراني في الحمام متجردا ما يخش ال- الحمام ده طبعا كان فيه ناس يخش حتى إذا خلى بنفسه في المكان اللي هيغتسل فيه يحاول كده إنه يستتر قدر الإيه؟ قدر المستطاع، ليه؟ لأنه مراقب لله. ده يا إخوانا برضه أمر من ملامح شخصية ابن عباس. عايزين الأخ اللي دايماً يشاهد الله بين عينيه. أول ما يعمل حاجة يرجع. الله يراني عز وجل. وهذا أيضا عاصم من المعاصي. وكان يلبس الإزار إلى منتصف ساقه شوف ابن عباس يلبس الإزار هو في نفسه أهو مع إن أنت ممكن تسأله يقول لك فوق الكعب يخفف عليك لكن ابن عباس الإزار لحد نص ساقه رحمه الله وكان يعتم بعمامة سوداء فيرخيها شبرا برضه ذيل العمة ما بيبقاش طويل قوي لأن فيها إسبال كما قال بعض أهل العلم وكان يتخذ الرداء بألف وده برضه من الفقه إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن فقال النبي إيه ليس هذا من الكبر إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس مش كده يبقى برضه الواحد لو لبس حاجة لا ينافي ذلك مع إيه مع وجهته لكن أقول لك ينافي ذلك الزهد ويعني لعلنا أن نستفيض في ذلك مرة أخرى أما عن صفته فقال الذهبي رحمه الله وكان ابن عباس رضي الله عنهما مهيبا جميلا ذا قامة من أجمل الناس كان رحمه الله جميل جدا شكله وسيم جدا حتى قال مسروق بن الأجدع إذا نظرت إلى ابن عباس قلت أجمل الناس إذا شفته تقول أجمل الناس وقال بعض أصحابه إن القمر إذا كان ليلة البدر ذكرني بابن عباس يعني كان حليوة كده رضي الله عنه أما عن وفاته فتوفي رحمه الله في العام في عام 68 هجرية وهو ابن 72 سنة أو ابن 71 سنة رحمه الله ورضي عنه وكان قد صلى عليه محمد ابن الحنفية ولما دفنه قال محمد بن الحنفية ده يبقى مين؟ يا ربيل ابن عباس يبقى ابن عمه مش كده؟ قال اليوم مات رباني هذه الأمة يعني من يعمل بعلم الرباني يا أخوانا العالم الرباني اللي هو يتعلم العلم ثم يخلص في تعلمه ثم يؤديه للناس فمحمد بن حنفية قال مات اليوم رباني هذه الأمة وأختم لكم بهذه الكرامة العظيمة التي التي رواها غير واحد من أهل العلم حتى قال الذهبي في السير إنها متواترة أن ابن عباس لما كفنوه وغسلوه وحملوه على سرير نعشه وجدوا طائرا أزهرا كبيرا ينزل بين كفن ابن عباس وجلده ففتشوا فلم يروا شيئا وسمعوا صوتا مدويا يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هذا يا أخوانا هو العاقبة من طلب من طلبك للعلم ومن العمل بما علمت قال العلماء نظن ذلك أنه كان العلم يعني نظن الطائر الأبيض ده كان هو إيه كان هو العلم وإلى هنا انتهت سيرة ابن عباس